مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث نتابع كلامنا عن الوعظ العظات أنواع منها مثلا عظة القداس وعظة القداس مرتبطة بالقراءات في القداس فهي ليست عظة حرة كما يظن البعض أو مثل باقي العظات وأيضا مرتبطة بموعد معين ونحن دائما نقول أن العظة ينبغي أن تكون بعد الإنجيل مباشرة وليست في آخر القداس لأن لما ينتهي القداس ويبتدي التوزيع ويجوا الناس يوعظوا يبقى كأنهم يتركون كلمة الله على المسبح ليستمعوا إلى كلام الناس أثناء التوزيع لا يجوز إلا التسبيح والترتيل فقط لكن العظة أثناء التوزيع أمر غير سليم تقصيا بعض الكهنة بيتحايلوا على كده يروح قافل الهيكل ويخلي الشعب معاهم حد يوعظ لهم طبعا ده طقس جديد وتعليم جديد ما نعرفوش مفروض انه العظة تكون بعد القد- بعد الانجيل مباشرة في العظة ايضا يراعى وقت الموعوظين يراعى وقت الموعظين فلا تكون طويلة مملة ولا تكون قصيرة مخلة وإذا شعر بأن الموجودين ابتدوا يتعبوا من كثرة الكلام يبطئ يبطل يعني يبطل كلامه آه، خصوصا في قداس الموظفين يوم الأحد والموظفون محتاجون أن يكملوا عملهم ويروحوا لمكان عملهم مظبوط وده الواعظ يقعد يتكلم على كيفه لازم الواعظ وهو بيتكلم ينظر إلى مشاعر الموعوظين ويشوفهم مستريحين للكلام ولا لأ عايزين يستمروا ولا لأ متضايقين ولا لأ بيبصوا في ساعاتهم ولا لأ تلاقي كل شوية تاني واحد يعمل كده يعني معناها متضايق بقى امتى تخلص وتريحنا ما د- إذا كان المستمعون تواقين إلى السماع سوف يستفيدون إذا كانوا غير راغبين في الاستماع بتكون العظة ثقلا على أعصابهم ولا يستفيدون منها فتراعي وقت العظة أيضا في العظة يراعي نوعية الموعوظين يعني في اجتماع عام له عظة خاصة في اجتماع للشباب له عظة أخرى في اجتماع آه للخدام ده له عظة من نوع آخر في اجتماع للشباب الجامعي أو للأسرة الجامعية له عظة من نوع تاني في اجتماع في الريف في القرى له عظة من نوع آخر يعني ما يجيش إنسان وعظة واحدة يقولها في كل مكان كل مكان يحتاج إلى عظة خاصة سواء من نوعية الموعوظين في ثقافتهم أو نوعية الموعوظين في سنهم أو نوعية الموعوظين في درجتهم الروحية في طبعا بعض عظات انتوا مستوى ما بتقدروش تتكلموا فيه جايز احنا شخصيا بنتكلم فيه زي مثلا لما احنا بنلقى عظة وسط الاباء الكهنة احنا كل الموجودين اباء كهنة لازم هتكون مستوى تاني غير كده او في سيمينار للاباء الكهنة هتكون غير كده عظة في مؤتمر عام زي مؤتمرات الخدام عظة متخصصة يعني ايه عظه متخصصه يعني مثلا اجتماع درس كتاب ده عظه في الكتاب المقدس او عظه متخصصه في العقيده او في اللاهوت مش كل في الاجتماع العام تفشل تماما الا باحتياطات معينه قليلون هم الذين يستطيعون تبسيط العلوم تبسيط العلوم اللاهوتيه يعني يتكلم في امر لاهوتي بطريقه يفهمها كل الناس او في عقيده من العقائد بطريقه يفهمها كل الناس مش كل واحد يقدر يعمل كده وجايز تكون محضر عظه لاهوتيه قويه والناس بعد خمس دقايق عايزين يروحوا يعني هات واحد مثلا يتكلم على الطبيعه والطبيعتين تقول ده موضوع مهم ولازم الناس يعرفوه لكن هتتكلم بكلام هيطفش الناس مش كل الناس يقدروا يحت- يحتملوا العظات العقائدية اللاهوتية الصعبة إلا لو كنت تقدر تبسط العلوم وتتكلم في أمور لاهوتية بطريقة سهلة كل واحد يفهم ده معلش كمان مش في كل مستوى مش في كل مستوى ولذلك احنا بنحاول في الامور اللاهوتيه ان نسلك بطريقه بسيطه ما تتعبش يعني مثلا في اجتماع وعظه سؤال في حاجه لاهوتيه تتقال اجابته في خمس دقائق في ثلاث اربع دقائق وخلصت حتى لو واحد ما استفادش او زهق او ثلاث دقائق ومروا والباقيين يستفيدوا لكن لما تكون العظة كلها لاهوتية لا يصلح ليها إلا اجتماع خدام أو اجتماع شباب مثقف أو مستوى معين من اجتماع أمناء أو قادة لكن عموم الشعب لا تصلح له هذه الأمور في نوع آخر وهو عظات الجنازات وفيها يحضر مسيحيون وغير مسيحيين ومن المفروض أن تكون عظة مشبعة بعيدة عن الأمور الشخصية لأن بعض الناس عظتهم في الجنازات هي مديح في الموتى سواء كانوا يستحقون المديح أو لا لكن ممكن الإنسان يتكلم في الجنازات عن مواضيع كويسة عن الأبدية عن الموت عن القيامة آه عن فناء العالم والزهد فيه عن موت الأبرار والقديسين وطريقته عن موضوعات مفيدة عن موضوعات مفيدة اختيار نوع العظة واسم العظة مسألة مهمة وخصوصا في الوعظ الروحي أم، في الاجتماعات الدورية اجتماعات الدورية يعني مثلا واحد بيتكلم في اجتماع شباب مستمر ورا بعضه أو اجتماع عام هو ماسكه بصفة دائمة ممكن نوع من السلاسل المعينة يعني سلسلة معينة يمسكها على طول يعني جايز واحد يمسك سلسلة المحبة في كورنثوس الأولى 13 يتكلم عليه سلسلة التطويبات في متى خمسة يتكلم عليه ياخد مثلا آه، فضيلة معينة ويأخذها مجال لسلسلة طويلة يتكلم عنها أنا فاكر مرة رحت بيروت أخدت أسبوع عن الوداعة سنة 64 فيما أفتكر كان الأسبوع كله عن الوداع صفة من صفات الودعاء الواحد يتكلم عليها سلسلة متكاملة لما الواحد يجمعها على بعضيها يلاقي موضوع آه، متكامل افرض انسان مثلا اخد آه، ما اقدرش اقول واحد ياخد اللزعه على الجبل دي عايزه سنه ولا اكتر لكن اخد مثلا موضوع زي اخطاء اللسان وفي كل مره يمسك خطا من اخطاء اللسان يتكلم عليه لغايه لما يخلصه واحد مسك اخطاء الفكر اخطاء الحس موضوع معين ويتكلم عليه احسن حاجه في العظه لو انك انت اخدت نقطه صغيره ووفدت تو يعني ايفاء كاملا من كل ناحيه من كل ناحيه نقطه صغيره كده فاكر مرة ألقيت عظة عن كلمة في تسالونيك الأولى إصحاح خمسة وهي شبه الشر تسالونيك الأولى خمسة اتنين وعشرين يعني إيه شبه شر نقطة صغيرة واحد بي بيتكلم عليها أو مثلا عايز على نقطة بسيطة زي إيه يا رب يوحنا الأولى أربعة واحد لا تصدقوا الأرواح امتحنوا الأرواح امتحنوا إيه الأرواح لا تصدقوا كل روح حتة صغيرة كده واحد يتكلم عليها لكن لما تيجي تروح بتكلم على أخطاء اللسان كلها مرة واحدة اديت عموميات لكن ما دخلتش في تفاصيل جايز خطية واحدة من أخطاء اللسان زي الكذب تكون موضوع عظة خطية واحدة من الأخطاء اللسان زي ال- بلاش الكذب نقطة من الكذب المبالغة ما المبالغة بتكون كذب وتتكلم عليها نقطة واحدة كده عايزة مجهود طبعا عشان توصل إليه نقطة تانية من أخطاء اللسان آه، علو الصوت أو الحدة في الصوت المحبة لا تحتد المسيح قيل عنه أن هو لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوته يعني علو الصوت ده مش مظبوط قيل عن ملاقاة الله لإيليا في ملوك الأول 19 وإذا صوت منخفض خفيف يقول له يا إيليا ما لك ها هنا يا إيليا مجرد حتة صغيرة كده لكن مش تاخد حتة صغيرة وما تجيبش معاني وتقعد تلت وتعجن فيها بطريقة لا تجيب معاني تكون آه، محضرها محضرها وجايب كل ما يكون نقطة صغيرة الواحد بيتكلم فيها ويلقي عليها كمية كبيرة من الضوء ي... بتبقى نافعة يعني خد مثلا في التوبة خد نقطة بسيطة عن صعوبة التوبة أو اليأس من التوبة اليأس من التوبة كلمة صغيرة لكن موضوع شيق كل واحد عايز يسمعه أو درجات التوبة هي كلمة صغيرة لكن موضوع عايز يسمعه من أول بداية التوبة لكمال التوبة يعني مثلا تقول بداية التوبة ترك الخطية درجة تاني اللي هي بعد ما تترك الخطية بالعمل تترك الخطية بالفكر تترك الخطية من مشاعر القلب لغاية لما تصل إلى كراهية الخطية وبعد ما تخلص من كراهية الخطية تخش في إيجابيات التوبة الشخص التائب آه، إيجابياته إيه؟ أو المشاعر التي يتصف بها التائب أو علامات التوبة شوف نقطة صغيرة وتتكلم عليها ازاي يبان انسان تائب ولا مش تائب هتاخد نقطة صغيرة وتتكلم عليها فيما تتكلم فيما تتكلم تجمع الايات وتجمع اقوال الاباء وقصص القديسين وتذكر ما يتعلق بالموضوع من تاريخ وعقيده وطقس الى اخره طب لما اتكلم على التوبه ايه دخل دي في الطقس ده انت ممكن تقول نظام الخوارس زمان وازاي التائبين كانوا بيبقوا في- خارج الكنيسه احيانا وبعدين يترقوا يخشوا في خورس الباكين وبعدين يترقوا لغايه لما يبقى في خورس الموعظين وفين لما ي... يعني تكمل استعداداتهم للتوبه أو ممكن تتكلم في التوبة عن نقطة واحدة بس ونقطة صغيرة اللي هي معالجة نتائج الخطية وانت لما تتوب مش معناها تعمل البدع وتقول اخطيت حللني يقول لك الله يحلك وخلصت لازم تعالج النتائج اللي انت عملتها ازاي تعالج النتائج دي بهذا الشكل يشعر الناس انك لا تكلمهم كلاما عاما معروفا معلومات واضحه للكل انما نقطه صغيره اجهدت فيها نفسك وحضرتها والشعب او السامعون يدركون تماما اذا كان الواعظ تعب في العظه ولا لا وحضر العظه ولا لا وبيتكلم اي كلام ولا بيتكلم كلام نافع ومفيد يفهموها كويس قوي وبعدين بقدر ما تأتي بأشياء جديدة بقدر ما العظة تكون لها قيمة تقول لي وازاي اعرف انها اشياء جديده انت مش عارف مستوى الناس أنا شخصيا أكتر عظة كنت أشعر إنها أشياء جديدة إلا أثناء تحضير العظة أشعر إنها جديدة عليا أنا شخصيا جديدة عليا أقوم أقول ما دام جديدة عليا يبقى جديدة على الناس أشياء جديدة لكن بالنسبة لناس أول مرة تروح لهم قول اللي أنت عايزه لم يسمعوا منك من قبل عن هذا الأمر فكلامك مش هيكون مكرر ما تهتمش ببهرجة عنوان العظة إنما بمحتويات العظة من الداخل محتوياتها من العناصر ومحتوياتها من الآيات ومحتوياتها من القصص ومحتوياتها من المعلومات شوف أنا قلت قد إيه محتوياتها من الآيات ومحتوياتها من القصص ومن العناصر ومن المعلومات كل دي اشياء لازم العزه تكون ما مظبوطه في دي العزه ايضا تكون في مستوى الناس بقدر الامكان يعني ما تجيش وسط ناس غلابه مش لاقيين ياكلوا وتقول لهم المال اصل كل الشرور هم لاقيين المال او كلمهم عن الشاب الغني او الراجل اللي كسرت امواله يعني لازم يكون حاجه مناسبه للناس يعني مناسبه للناس إذا تكلمت في اجتماع خدام تكون عظة تناسب الخدام يعني والعظات التي تناسب الخدام اما في طريقه الخدمه او في صفات الخادم او موضوعات لازمه للمعرفه كعقيده لاهوت او يعني آه، اسباب نجاح الخدمه يعني أنا فاكر مرة في اجتماع خدام اتكلمت عن اجتماعات الخدام وكيف تنجح يعني كيف ينجح اجتماع خدام او ايه اسباب فشل اجتماعات الخدام وكيف نتفاداها اذا تكلمت عن فضيله معينه لابد ان تستنتج ما هي العوائق التي ضدها وتشرح كيفيه الانتصار على العوائق يعني انا هتكلم عن الصدق كويس اقول كلام اجابه عن صدق لكن في عوائق احيانا الواحد بيبقى محرج لو قال الصدق هيقع في مشكله فكيف يفلت من هذا المشكل تخيل العوائق و وتحاول توجد لها حلول بس حلول روحيه مظبوطه وفي نفس الوقت تشرح السلوك العملي في الفضيله يبقى السلوك العملي في الفضيله وعوائق الفضيله وطريقه الانتصار على العوائق كل ده لازم يكون موجود احترس جدا احترس جدا من ان تظن ان العظه استعراض معلومات استعراض ايه معلومات يعني تقعد تقول كلام وحاجات كتيره ولا يستفيد منها الناس شيئا العظه هي وسيله روحيه لتوصيل الناس الى الله ولتعميق روحيتهم مش مجرد استعراض معلومات في ناس ساعات يكلموا يقولوا كما قال الفيلسوف وكما قال الشاعر وكما قال مش عارف المفسر الفلان ولا هودي فلان وكلام كلام كلام استعراض معلومات واللي موجودين ما استفادوش حاجة لازم يكون لها التأثير الروحي الذي يوصل الى تعميق الحياه مع الله والانسان اللي عايش عملي في الحياه بيقدر يعرف بالظبط ايه مشاكل الناس وايه الحاجات اللازمه ليهم في حياتهم الروحيه مش مجرد معلومات يعني ماذا يستفيد الناس اذا عرفوا معلومات كثيره ولم يستطيعوا ان يحولوها الى حياه السيد المسيح قال الكلام الذي اقوله لكم هو روح وحياه روح يعني بتدي روح الوصيه وحياه تحول الوصيه الى حياه ادي العزم روح تتحول الى حياه هو ده تفسير العزم مظبوط روح تتحول الى حياه كلام روحاني يتحول الى حياه روحيه بطريقه مظبوطه احترس من ان تقدم تفسيرا لايات صعبه من عندياتك اذا كانت هناك ايات صعبه ارجع الى اقوال الاباء الاول فيها وارجع الى اقوال اعمده الكنيسه المعروفين فيها زي مثلا عليه القديس اثناسيوس القديس كيرلس عمود الدين القديس يوحنا ذهبي الفم الناس اللي اعمده الكنيسه المعروفين يعني يعني واحد قال لك مثلا آه في آية في يوحنا 14 28 بتقول أبي أعظم مني فانت جيب اي كلام طلع على مخك فابي اعظم منك ادرسها ادرسها وشوف الاباء قالوا ايه لما تقول الآية دي الثناسيوس الرسولي قال فيها كذا آه باسيليوس الكبير قال فيها كذا إيلاري أسقف بواتي قال فيها كذا اللي كانوا بيسموها أثناسيوس الغرب آه غريغوريوس الناطق بالإلهيات قال فيها إيه ذهبي الفم في تفسيره الموضوع ده قال فيه ايه اغسطينوس في تفسيره قال ايه يبقى انت بتجمع وتدرس بتجمع وتدرس ولذلك نصيحتي لكم اذا اردتم ان تكونوا وعاظا كونوا تلاميذا كونوا دارسين تعلموا لكي تعلموا غيركم اقرأوا كثيرا واشبعوا من المعرفة وامتلئوا لكي تفيضوا ما تفتكروش التعب في الخدمة هو التعب في الجري والمروح والمجي طبعا هناك ألوان من التعب في الخدمة من ضمنها التعب في الافتقاد والتعب في حل المشاكل كذلك أيضا التعب في التعليم التعب إيه؟ في التعليم يعني ما بيجيش التعليم بال بالساهل شوفوا الآية اللطيفة دي في تيموثاوس الأولى إصحاح خمسة آية 17 أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم يعني ايه بيتعب في الكلمة والتعليم جايز واحد بيتعب في الكلمة زي قديس بولس الرسول بيسافر من مكان لمكان لكي يعلم الناس وأيضا يتعب في التعليم بالنسبة لكم على الأقل يتعب في تجهيز الكلمة وفي تجهيز نفسه لإلقاء الكلمة يعني ايه في تجهيز نفسه لإلقاء الكلمة في إنسان بيتكلم يظهر أمام الناس إنه أحد الخطباء وفي إنسان بيتكلم بروحه بقلبه مقتنع بكلام من عمق أعماقه بيقول للناس لا خطيب ولا فصيح ولا مظهرية إنما مقتنع ولذلك يكون تأثيره ليس كلامه فقط له التأثير إنما صوته أيضا له التأثير وروحه وعاطفته لها تأثير إذا اقتنعت بكلام يمكنك أن تنقل اقتناعك إلى الآخرين لكن إذا كنت مجرد قارئ أو دارس وبتنقل فكر غيرك جايز تقوله بدون اقتناع مجرد باين إن ده بينقل معرفة من الكتب ينقل معرفة من الكتب مش بيقول معرفة من فكره من عقله من قلبه من روحه من مشاعره من اقتناعه لا هو كلام سمعه بيقوله بيردد أشياء قد عرفها ويعرفها فالعظة ليست معرفة أبدا ده المعرفة مجرد وسيلة للتأثير والتأثير وسيلة للسلوك الروحي لكن المعرفة التي لا تأثير فيها ولا تقود إلى السلوك الروحي هي مجرد مخاطبة للعقل وليست مخاطبة لحياة الإنسان من الداخل يختلف عن هذا كله العظات التي تقال للفتيان أو للأطفال عظة بتلقيها في نادي للفتيان العيال بيلعبوا بيلعبوا وبعدين جمعوهم واتفضل حضرة الإكليريكي قياس أو أطفال يحتاج الأمر أن تنزل إلى مستواهم لكي ترفعهم إلى مستواك مش تنزل لمستواهم وتبقوا انتوا الاتنين نازلين لا تنزل اليهم لكي ترفعهم اليك ولكي ترفعهم اليك لابد يكون عندك عمق ترفعهم اليه وتعرف كيفيه التاثير على هؤلاء الاولاد أو على هؤلاء الشبان يعني آه، بكلام يناسبهم ويناسب نفسيتهم فاكر مرة عظة ألقيتها على الشبان مرة ألقيتها في أستراليا ومرة في أمريكا في اجتماع شبان العظة بتقول إيه في رسالة يوحنا الأولى إصحاح اتنين يقول أكتب إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير تشعرهم بأنهم أقوياء وسبب قوتهم كلمة الله ثابتة فيهم ونتائج هذه القوة أنكم غلبتوا الشرير وتعرفهم ما معنى القوة لأن الولد لكن تقول له أنت لازم تبقى غلبان ومسكين ما يقبلش كلامك هو عايز يبقى قوي توري له القوة في الانتصار على الخطية القوة في عدم الخضوع للإغراء القوة في مقاومة الشرير توري له الفضيلة كنقطة من حياة الانتصار وحياة القوة وإن الإنسان آه اللي بيعيش في الجسد ده مش قوي ده ضعيف امام الجسد والانسان المغلوب من عاده من العادات مش قوي لانه مغلوب من العاده ومستعبد للعاده ايه هي القوه بالنسبه له هم بيتكلموا في نقطه هو يحبها هو يحب القوه تشرح له ايه القوه بس القوه الروحيه لانكم اقوياء وكلمه الله ثابته فيكم وقد غلبتم الشرير في كلمة بيقولوها مثل مثل سائر ولكنه آه، مفيد بيقول ايه لكل مجال مقال لكل مجال مقال يعني كل مجال له القول الذي يناسبه فالكلام اللي بتقوله في حتة غير اللي يتقال في حتة تانية لكل مقال لكل مجال مقال فادرس الحتة اللي بتروحها واتكلم فيها انتوا كإك- آه، الاكليريكيين في القسم الليلي احنا بنعتمد ان ان غالبيتهم خدام في القسم النهاري بنعمل لهم وعظ عملي مش بتاخدوا وعظ عملي خصوصا في سنة رابعة لسه ما خدوش لا طبعا هنخليهم يوعظوا وعظ عملي ونشوف آه، معتمدين ان بتوع القسم الليلي اصلهم خدام وجربوا الوعظ اذا ما كنتوش جربتوا لازم ندخلكم في تجربه او تجيبوا شهادات من كنايسكم او من اباء اعترافكم بأن ليكوا خدمة وبتوعظوا أنا عايز طلبة القسم النهاري في أثناء الأجازة الصيفية يكونوا بيخدموا وبيوعظوا ويملوا الدنيا تعليم ومعرفة ويحبوهم أهل بلادهم ويتمنوا أنهم يسمعوهم على طول لكن إذا كنت غريب عن الكنيسة في التعليم هم هيطلبوك ليه؟ تقول لابد أن يصدر أمر بابوي بتعيين الإكليريكيين غصب عن عين الناس لا يا حبيبي أنا عمري ما قلت غصب عن عين الناس أنا قلت أريد أن يكون الإكليريكي زي عروس جميلة يشتهوا الناس إنهم يخطبوه لكن ما يكونش ليئة بتفرض عليه عقوق معلش ليكن كل واحد منكم رحيل وليس لي بس آه، عشان يكون الواحد فيكم زي رحيل مش زي ليئة لازم يكون عنده نظر لأن ليئة كانت ضعيفة العينين ونظرها ضعيف واحد يكون عنده نظر يعني إيه؟ عنده رؤية سليمة للأمور رؤية سليمة للأمور عنده رؤية روحية يستطيع أن يرى فيها الحق ويرى كيف يكون وطريقة استخدامه كما قال القديس أنطونيوس لتي ال- ديديموس الضرير لا تحزن يا ديديموس انك حرمت من نظر مادي بيتساوى فيه الحيوانات والحشرات لكن ينبغي ان تفرح وتسر ان لك بصيره روحيه تستطيع ان تبصر بها نور اللاهوت اهو ده النظر النظر اللي يقول لكم فيها المسيح طوبى لأعينكم لأنها تبصر يكون واحد يبص للآية يرى كل أعماق الآية ينظر للآية يرى كل أعماق الآية وينظر للكتاب يرى كل التعليم المتعلق بهذه الفضيلة ويجمع من كنزه جددا وعتقاء يبقى فاهم كده الوعظ الروحي بنسميه الوعظ الوعظ اللاهوتي والعقيدي بنسميه التعليم عشان كده بنقول الوعظ والتعليم ن... نسيب الحتة دي ونروح في ال...